بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين أقرب نعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا متى البشير في الإصحاح 16 في مقابلة السيد المسيح مع تلاميذه لما بيسألهم الناس بتقول علي مين لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس ودي في شمال فلسطين سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا أجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات الكلام ده اتقال لبطرس الرسول لكن في إصحاح 16 في إصحاح 18 بيعيد نفس الكلام بس مع التلاميذ أحسن واحد يفتكر إن الكلام ده رايح لبطرس بس فبيقابل التلاميذ كلهم وبيقول لهم كده الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأقول لكم أيضا أنه إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم والمجد لله دائما أبديا آمين كلمت وإياكم في المرات اللي فاتت مع بداية صوم الرسل عن نعمة وجود كنيسة نعمة وجود الكنيسة وفي الاجتماع الماضي في الأربعاء الماضي اتكلمت عن عمل الكنيسة من خلال الحروف بتاع كلمة كنيسة النهاردة عايز اتكلم وإياكم عن الكنيسة والأسرار كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في أحد أوصافها أنها كنيسة سرائرية أنها كنيسة سرائرية يعني كنيسة تؤمن بالأسرار وبعمل الأسرار وبأنها لها الفعل الروحي والدور الرئيسي في عمل الكنيسة الأسرار هي أسرار النعم ولما بنقول الأسرار الكنسية يعني نقصد أنها قنوات للنعم النعم العديدة الأسرار في كنيستنا القبطية سبعة أسرار والسبع أسرار دول مبنية على آية في سفر الأمثال في إصحاح تسعة عدد واحد بتقول كده الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة الحكمة بنت بيتها باعتبار ان الكنيسه بتسميها بيت الحكمه نحتت اعمدتها السبعه فبنعتبر الاسرار هي الاعمده السبعه في الكنيسه وطبعا زي ما انتم عارفين رقم سبعة ده عدد الكمال ليه عدد الكمال لأن العدد ده بيتكون دايما من ثلاثة وأربعة ثلاثة وأربعة ثلاثة الإيمان بالثالوث وأربعة انتشار هذا الإيمان في جهات العالم الأربعة فده معناه انتشار كمان انتشار الإيمان بالمسيح في كل العالم في الشمال والجنوب والشرق والغرب كل الأسرار السبعة إحنا كلنا محتاجينها لكن في سرين ممكن الإنسان لا ينالهم زي سر الزيجة بالنسبة للآباء الرهبان والمتبتلين والذين لم يتزوجوا مش بياخدوا سر الزيجة والسر الثاني برضو مش لكل الناس اللي هو سر الكهنوت مش كل الناس كهنة الله يفرز البعض لكيما يصيروا كهنة وخدام في كنيسته المقدسة طب السر السر بيحتاج ايه علشان يكون سر صحيح بحسب آه، الفكر العقيدي في الانجيل اول حاجة السر له طقس قانوني كنسي كل سر له صلوات قانونية كنسية وبنستلمها من جيل إلى جيل وبنسلمها والأب الكاهن لما بيترسم جديد بيستلمها سر ورا سر ويمكن أكثر سر بيستلمه اللي هو سر المعمودية باعتباره أول الأسرار يبقى في طقس قانوني كنسي الحاجة التانية إن السر لازم يقيمه كاهن شرعي يعني إيه كاهن شرعي؟ يعني كاهن رسامته وإقامته كاهنا بصورة شرعية ويعني إيه صورة شرعية؟ يعني تم رسامته من قبل أسقف شرعي رسمي في الكنيسة يبقى الأول في طقس والطقس ده قانوني يعني محدد تعرفين كلمة قانوني حاجة محددة وكنسي الكنيسة اللي وضعته والطقس ده لازم يقوم بيه كاهن شرعي رسمي في الكنيسة يعني افرض لا سمح الله كاهن أبعد لأي سبب لم يعد كاهنا شرعيا خلاص يبقى أي حاجة يعملها تعتبر باطلة فصلوات السر يرفعها كاهن شرعي رسمي في الكنيسة ثم أن السر يحتاج إلى مادة مادة معينة يعني مثلا في سر المعمودية بنحتاج المية في سر الميرون بنحتاج الزيت في سر الإفخارستيا بنحتاج دقيق اللي هو الخبز وبنحتاج عصير الكرم اللي هو عصير العين ومن خلال هذا السر ينال الإنسان نعمة إلهية سرائرية يعني مش شايفينها بعينينا لكن بينال نعمة أديك مثال يعني مثلا الطفل عندما نعمده ينال نعمة أنه ولد من الماء والروح فصار كيانا سمائيا مولود من فوق ده في السر سر المعمودية مثلا في سر الزيجة بيبقوا اتنين مخطوبين شخصين هو وهي لكن لما بيدخلوا الكنيسة ويتعمل السر ويتم بمواصفاته يخرجوا من الكنيسة كيان زيجي واحد ويبقى ده زوج ودي زوجة ده زوجي ودي زوجتي والكيان ده هو بيبتدي من عند المذبح لما بنيجي نرسم شخص كاهن أو حتى شماس أو أب أسقف بنبتدي عند المذبح وهكذا فمن خلال السر ينال الإنسان نعم نعمة إلهية سرائرية سرائرية يعني تعمل في الداخل لا نراها بعيننا ولكن نشعرها ونعيشها ونتمتع بيها يبقى شخص عادي وبعدين الأب الأسقف يحط إيده عليه فيصير كاهنا والكاهن ده وياخد النفخة الإلهية يمكن بتشوفوها ساعة التناول ويصير كاهن شرعي ويستلم طقس القداس وخدمة القداس آه، استلام سليم وبعد كده ينزل لخدمة الناس ويتحول من الأستاذ فلان إلى أبونا فلان ويصير كاهنا في الكنيسة والكلام ده لا يتم سرا أبدا ما يتم سرا يعني ما ينفعش نرسم كاهن في السر كل الأصل ما ينفعش نجوز اتنين في السر لازم الحضور والشهود على هذا العمل اللي بيتم جوه الكنيسة من خلال الأب الأسقف أو الأب الكاهن والشمامسة وحضور كل الشعب دي الأسرار والكنيسة بيت الأسرار زي ما قلنا قبل كده إن الكنيسة ممكن تتسمى تسميات كتيرة فبنسميها بيت الأسرار بس عايز أقف وياكم عند الترنيمة المشهورة اللي اتألفت واتوضعت في الكنيسة من حوالي آه، 30 سنة كده تقريبا وكلكم حافظينها وبيحفظوها في مدارس الأحد وفي الشباب والكبار والصغيرين كنيستي كنيستي كنيستي هي حافظينها هي بيتي وهي أمي وهي سر فرح حياتي هذه التسميات الثلاثة تشرح الأسرار السبعة وهي تسميات مبدعة لأنها تشرح الأسرار السبعة في الكنيسة بأفضل ما يكون وعلشان آه، أكون وياكم في رحلة كده موجزة بيتي فيها سرين أمي ثلاث أسرار سر فرح حياتي سرين اتنين تلاتة اتنين وتعالى اشرحها لكم كده باختصار شديد الكنيسة هي بيتي وخد بالك بالصيغة الفردية يعني بالشعور الشخصي زي ما تيجي تقول لي ده بيتي ده مسكني وربنا يحفظكم جميعا في ناس بنسميهم في المجتمعات هومليس يعني بلا بيت واتصور واحد ما عندوش بيت يعني هل انت كل يوم بتشكر ربنا على النعمة اللي عندك بيتك مكانك سكنك اول حاجة الكنيسة هي بيتي البيت دايما فيه علامتين مهمين جدا البيت هو موضع الابوة ابويا في البيت ده بيت ابويا حتى بعد ما يتجوز الشخص ويروح حته بعيده يقول لك انا جاي ازور بيت ابويا فالبيت يتمتع بالابوه والعلامه الثانيه في البيت ان البيت دايما مكان للراحه والشفاء طب ايه السرين دول اول سر هو سر الكهنوت اللي بنسميه سر الابوه عشان كده اول ما نرسم كاهن اسمه ابونا على طول ويصير أبونا حتى لو كان سنه صغير حتى لو كنت أنا كبير في السن لازم بوطي وببوس إيديه ودي علامة من علامات الطقس الكنسي الأرثوذكسي ولها معاني كثيرة في الكنيسة الكاهن والنهاردة اترسم عندنا كاهن جديد وبقى كنيستنا فيها ثلاث أباء كهنة وأبونا هو اللي بيفتقدنا وابونا هو اللي بيعلمنا ومين رسم الكاهن ابونا الاسقف ويصير كلمه بيتي لاني اجد فيها الابوه ولذلك الصفه الاولى في اي كاهن هي صفه الابوه مش عايزين منه غير انه يكون ممتلئ بروح الابوه وطبعا ما ينطبق على الكاهن هينطبق على الاب الاسقف اللي رسم بيتي كنيسة بيت الكنيسة عمرها ما كنا بنقول هي الزلط والطوب والمباني والخشب والحاجات دي لا دي كلها وسائل لكن الكنيسة الكنيسة في المفهوم الروحي ومفهوم العلاقة الشخصية وعايز ألفت نظركم إن إحنا كآباء من أكتر شعوب العالم حبا في الكنيسة يعني يمكن واحد فيكم لما يتنقل بلد جديدة يسأل هي فين الكنيسة فيقولوا له في الحتة الفلانية يقعد يدور على شقة في الحتة دي أو بيت في المكان ده عشان يبقى قريب من الكنيسة وأظن الاختبار ده كتير عشناه بيتي الإبوة السر الثاني اللي بيخلي الكنيسة بيتي هي سر الراحة أو سر الشفاء سر مسحة المرضى كلمة المرضى مش المرضى بالجسد فقط المرضى بالجسد وبالروح وبالنفس وكل صور المرض في داخل الكنيسة يجد الإنسان الراحة جوه الكنيسة هي بيتي هي بيت الراحة هي أكتر مكان ارتاح فيه أكتر مكان أفرح بيه وعايز برضو ألفت نظركم لحاجة مهمة إن الصلوات الكتيرة اللي بتقام جوه الكنيسة مش بتضيع ترتفع كارتفاع البخور لكن اللي أهم من كده إن كل حاجة في الكنيسة تتشبع بهذه الصلوات أظن كلكم اختبرتوا تدخلوا دير وتزوروا كنيسة الدير في وقت ما يكونش فيه زحمة وأول ما تخش الدير كده تشعر برهبة لأن الجدران بتاعت الكنيسة تشبعت تشبعت بالصلوات سقف الكنيسة أرضية الكنيسة شوف بقى لما يبقى دير من القرن الرابع الميلادي ولا كنيسة من القرن الخامس الميلادي ولا حتى كنيسة بقالها خمسين سنة هذه مواضع مقدسة في كل شيء فيها ففي الكنيسة نجد الراحة الشفاء والراحة والشفاء دول بنلاقيهم من خلال هذا السر سر مسحة المرضى أو اللي بنسميه يوم جمعة ختام الصوم سر الأنديل العام والسر ده سر يعمل في الإنسان وبنبقى مستعدين له ونبقى صايمين ولما نترسم وله صلواته السبعة وله كل شيء في صلوات هذا السر وطقس هذا السر هو سر الراحة وممكن إنسان يكون مريض وراح للدكتور وكشف وخد دواء وابتدى يتعالج وبعدين يجي له أبونا يقول له هصلي لك سر مسحة المرضى يقول له أبونا أنا محتاجه جدا السر ده وارسمه بالزيت ويساهم هذا الزيت بالصلوات المرفوعة في شفاء هذا الإنسان فلما بنقول هي بيتي يعني هي اللي فيها الأبوة وهي اللي فيها الراحة والشفاء ده أول تعريف التعريف الثاني بنقول حسب الترنيمة اللي انتوا حافظينها عشان لما تقولوها تبقوا عايشين الأسرار المسيح قال هنا وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وهذه الكنيسة مبنية بالأسرار التعبير الثاني بنقول هي أمي كل واحد فينا له أم واحدة والأم دي إنسانة لا يضاهيها إنسان على وجه الأرض خالص لكن إحنا كلنا بنسمي الكنيسة أمي ليه؟ عشان ثلاث أسرار أول سر إن أسرتي ولدت في الكنيسة كل واحد فيكم له بابا وماما وبابا وماما دول اتجوزوا جوه الكنيسة فكي تكون كيان الأسرة جوه الكنيسة فالأسرة التي تنتمي لها اتولدت جوه الكنيسة في يوم من الأيام سين هو وصاد هي واتعرفوا على بعض واتخطبوا وجوم الكنيسة وكللوا فيها لدرجة ان انا اعرف بعض الناس في عيد جوازهم يروحوا يزوروا الكنيسة اللي كللوا فيها الاكليل بقى عندهم ولاد ياخدوهم ويحضروا في اليوم ده اي صلوات تكون موجودة او اجتماعات اتولدوا اتولدوا في المكان ده فاول سر هو سر الزيجة لان من خلاله ولدت اسرتي وصارت أسرتي في كيان هذه الكنيسة يقول لك اتجوزنا في كنيسة كذا وأبونا فلان أو سيدنا فلان هو اللي جوزنا ويفضل الافتخار ده إن الجواز ده جوه الكنيسة وهكذا تشترط قوانين الكنيسة سر الزيجة وسر الزيجة ده مش مجرد سر هياخد ساعة ونروح لا ده سر الزيجة ده قبليه صلوات وقبليه الخطوبة بيبقى في محضر الخطوبة وقبليه بيبقى في سؤال ويروحوا يسألوا أبونا ابننا هيتقدم لفلانة بنتنا ميتقدم لها فلان والكنيسة بتعمل دورات توعية ودورات مشورة للمقبلين على الزواج ودورات زواجية علشان المشورة الزوجية كل ده حاجة مهمة ده في أسرة هتتولد جوه الكنيسه سر زيج عشان كده الكنيسه امي السر الثاني في ان الكنيسة امي ان كل من فينا ولد في سر المعمودية اتولدت في المعمودية المعمودية احيانا بيسموها تعبير لطيف رحم الكنيسة او بطن الكنيسة كل واحد فينا اتولد في المعمودية سر المعمودية ويقول لك آه، انا اتولدت في الكنيسة دي واتعمدت في المعمودية دي ويبقى تاريخ المعمودية تاريخ مهم جدا ويحتفلوا بيه وأحيانا الطفل نديله اسم في المعمودية لو كان اسمه من أسماء ال- ال- الموضة في أسماء موضة كده الناس أحيانا تسمي ولادها احنا بنحرص على تسمية ولادنا بأسماء قبطية مصرية في أي مكان هنعيش فيه لازم نحرص على تسمية ولادنا كده ولادنا وبناتنا فإذا كان الاسم من أسماء الموضة اللي بتطلع كل شوية دهيت فبنديله اسم في المعمودية يقول لك أنا اسمي كذا لكن في المعمودية اسمي أبنوب مثلا أو اسمي مرقس أنا اسمي كذا لكن في المعمودية اسمي مريم أو مارينا أو دميانة إلى آخره وتاريخ المعمودية تاريخ مهم جدا ولازم نحفظه لأولادنا اتعمدت امتى واحيانا لبس المعمودية بنحتفظ بيه بعد غسيله وان احنا آه، نصب المية في مياه جارية ونغلف اللبس كده لبس الابيض الصغير ده ونكتب عليه تاريخ المعمودية ونحتفظ بيه واحد التقاليد القديمه بتقول ان اللبس ده لبس المعموديه يسلم للانسان في يوم زواجه الولد والبنت اللي اتعمدوا من 20 25 سنه يجي بابا وماما النهارده يوم جوازهم يسلموهم سر اللبس اللي لبسوه في المعموديه وده تعبير عن او دعوه للحياه النقيه والسلوك في النور السلوك كاولاد النور ده السر التاني عشان الكنيسة كده أمي أسرتي اتولدت فيها سر زيج أنا اتولدت فيها سر المعمودية ده ما اتولدتش وبس السر التالت بقى ده أنا اتثبت فيها بسر الميرون أو سر المسحة المقدسة أو سر التثبيت confirmation التثبيت واتثبت جوه الكنيسة وصرت عضوا في هذه الكنيسة بنسميها العضوية الكنسية إن صرت أنا وعمري أيام عضوا في هذه الكنيسة وثابت فيها أسرتي اتولدت فيها وأنا اتولدت فيها واتثبت فيها وبقى ليا الوجود الرسمي عشان كده بنقول على الكنيسة هي أمي وهي أمة بالحقيقة وعبر التاريخ نقول إن الكنيسة الكنيسة هي بمثابة أم على الدوام حتى لأولادنا وبناتنا وإخواتنا اللي فقدوا أمهاتهم بالجسد تصير الكنيسة هي الأم الروحية لهم في المعمودية إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات وفي الميرون أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم اتثبت وصار وجودي وجود قانوني ووجود واضح وبداية بقى الرحلة الطويلة اللي بياخدها الإشبين مع الطفل الصغير اللي اتعمد وعمره أيام تاخدوا بالكم إن بيبقى فيه إشبين في المعمودية وبيبتدي الإشبين ده يأخذ ويقول تعهد أنه سيسلم هذا الطفل الإيمان تبقى غالبا الأم إن لم يكن يعني فيه ظروف أخرى ويبتدي الطفل يرضع زي ما بيرضع اللبن وهو لسه عمره أيام أو أسابيع يرضع الإيمان تقول لي هو الطفل ده حاسس بحاجة ولا عارف حاجة أقول لك ده هو مجرد أمه تشيله وتيجي الكنيسة وهو عمره أيام بعد المعمودية والميرون ومجرد صوت الموسيقى في الألحان وفي الصلوات وفي الحركة هذا ينسكب في داخله ويكبر شوية كده ويبتدي بقى يتعلم رسم الصليب وازاي يدخل الكنيسة المراحل دي كلها وينشأ كنيسة يصير الطفل كأنه كنيسة متحركة من خلال سر الزيجة من خلال سر المعمودية من خلال سر الميرون يصير الإنسان تصير الكنيسة له أم وهو يكون ابنها ويفضل ابنها عشان كده هي أمه وتدور عليه هو أبونا ليه بيعمل افتقاد أصله لازم يدور على ولاد الكنيسة أبناء الكنيسة ليه أبونا بيهتم بحل المشكلات علشان دول ولاد الكنيسة لازم يحل مشكلاتهم ليه بيرافقهم فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين عشان الكنيسة أم وشوف بقى الحلاوة اللي في الكنيسة الأول نقول عليها بيتي الإبوة والراحة بعدين نقول عليها أمي أسرتي والمعموديتي وسر الميرون آخر تعبير هي سر فرح حياتي هي سر فرح حياتي طبعا كلمة سر هنا غير كلمة سر اللي احنا نقصدها في الأسرار السبعة هنا دي سر بنسميها من أسرار المعرفة مش أسرار النعم سر فرح حياتي يعني انت اللي هيفرحك ايه ايها الانسان قال ما فيش غير حاجتين بيفرحوا الانسان فينا سر بنسميه سر التوبه وسر بنسميه سر التناول او الافخارستي طب ازاي اولا لا يوجد فرح على الارض سوى فرح التوبه تقول لي طب انا وياه شويه فلوس كتير يقول لك ده فرح زائل طب واحد في منصب يقول لك ده منصب زائل طب واحدة جميلة الجمال بيتغير بالسنين طيب أنا مشهور خالص الشهرة دي بتختفي الفرح الوحيد في حياة الإنسان هو فرح التوبة عشان كده لما تقروا ويايا لوقا 15 اللي بيتكلم على الدرهم المفقود والخروف الضال والابن الضال اصحاح لوقا 15 بيتكلم على الثلاث امثال دول ما تلاقيش فيه كلمة توبة لكن تلاقي كلمة فرح متكررة حوالي عشر مرات وده بنسميه إصحاح التوبة لوقا 15 في الإصحاح ده بيتكلم عن الفرح يقول كده اسمع الأب وهو بيكلم ابنه الكبير يقول له كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد في آخر المثل ينبغي أن نفرح ونصر التوبة ويقول لنا في سفر الأعمال توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم فالإنسان لا يدرك الفرح الحقيقي عشان كده الترنيمة بتسميه سر سر فرح طب انا عايش امكانياتي على قدي ظروفي الاقتصاديه تعبانه ظروفي الاجتماعيه كده ظروفي الجسديه كده كل ده عكوم لكن هناك فرح خاص اسمه فرح التوبه فرح الحياه النقيه فرح ترك الخطيه عشان كده فعلا سر سر فرح حياتي مش اي حاجه هو توبة الإنسان السر الثاني في سر فرح حياتي هو سر التناول اللي هو قمة الأسرار قمة أسرار الكنيسة أقول لك أنا رايح أحضر قداس ورايح أحضر قداس هتناول أنا مش رايح القداس أتفرج أنا رايح القداس مش عشان أبقى مشاهد أنا رايح القداس عشان أبقى مشارك مشارك مش جاي القداس عشان اتفرج ده انا جاي علشان اشارك في مائدة الرب واحضر القداس بكل مراحله وصلواته والقراءات اللي فيه والالحان والخطوات والطقوس الكتيره الجميله عشان اوصل في الاخر واسمع كده العباره الجميله وطبعا لازم اكون انسان تائب يقول كده ابونا القدسات القديسين يا ده القداس ده بيرفع ما انا بقى مهدت نفسي وتبتي ونقاوة قلبي وجيت بقى واسمع العبارة الجميلة يمكن من أكثر العبارات المعزية في القداس القدسات للقديسين منها تنبيه ومنها رجاء ومنها أمل ومنها فرح ويعيش الإنسان ويخرج من القداس ويقول فمنا قد امتلأ فرحا ولساننا تهليلا حسب المزمور والصلوات الأخيرة اللي بيقولها الأب الكاهن فمنا امتلأ فرحا أنا عايزك كده تتخيل يعني إيه فمي امتلأ فرح ما فمي يعني كياني مش لاقي كلام أعبر عن هذا الفرح سر فرح حياتي ولساننا تهليلا بالتسبيح اللي بنقوله بالصلوات اللي بنرفعها وبالتناول اللي بناخده ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه وأصير أنا كعضو في شجرة الكنيسة عضو بيتغذى مش أحيانا تبقى ماشي وتشوف كده فرع في شجرة تلاقيه دبل ونشف ورق وقع ما لاقي غذاء وتلاقي عضو تاني أخضر ورقه أخضر وناضج وكأنه ينبض بالحياة وفعلا هو ينبض بالحياة سر فرح حياتي حاجتين دول توبتي وتناولي المقدس ونعيش الأسرار السبعة بهذه المفاهيم كنيستي والأسرار اللي فيها مش مجرد هي متأسف في كلمة هي تعويذات لا الأسرار دي حضور ومارسها بوعي لما تيجي الأم والأب هيعمدوا ابنهم أو بنتهم لازم يقروا عن سر المعمودية ولازم يعرفوا مراحل السر كانوش يعرفوا يسألوا لما بنيجي نرسم الطفل برسومات الميرون ال 36 أجيب الأم كده وأقول لها أم عدي ويايا الرسومات دهيت من أول الرأس أو النافوخ بحسب الكتب لغاية القدم وازاي جسمه كله يصير مقدسا ومخصصا ومدشنا هذه هي رحلة الكنيسة في أسرارها السبعة هي بيتي وهي أمي وهي سر فرح حياتي أنا بحب أتكلم وإياكم في سم الرسل اللي تأسست فيه الكنيسة على موضوعات ترتبط بالكنيسة وموضوع الأسرار ده ركن مهم جدا في الكنيسة بنعيشه وبنمارسه بنبقى فرحانين فيه وبنعلم حياتنا وولادنا إن الكنيسة هي البيت وهي الأم وهي الفرح في حياة الإنسان لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد Amin alleluia, Sabatri, Kayoke, Ayom, Nevmati,
Jesu se ona stone ona, Renotevolim gojem od Jehoven, što Isus be Hristos.
monamo u emesiaro mare bekna emti kerini o en sotim bekle.
Sudimo no na ilana kiti terit majesti mi doi min dimet si sedi.
Emet hella o enti jago bene o bena anti matu sada.
Bikatetum min didaviti sovienti solomon.
Ibn man baraketum fet av ejeni apostol.
Fideviyare munkreta oyaratim ben yodita yodunar şerifte baba vaka vadros.
Min beniot el metropolitis ava Marcos.
Ninnen yodine biskos niyetki nimen.
نوت انتزف قبرو اجنوس رونوس نام ميشن ربنا منسيو انهرينيكو Teyseviyon nugaditi rusabesidin no şarab gim kolin.
وبيد الحرس السرية كنت في كون النوفي ماني برخني ونريد كطابة نشتي الناي كري eleison, Kyrie eleison, Kyrie avlogeson, amin esmoero, esmoero, esimetan yakone.
ليترأف الله علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس والأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أبائنا الرسل وهذا الصوم بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنور Amin esesor.
أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك المجد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكن معكم ومع روحك أيضا